يقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم لئن جل ذنبي وارتكبت المآثما وأصبحت في بحر الخطايا آثما أجرر ذيلي في متابعة الهوى لأقضي أوطار البطالة هائما وها أنا يا رب أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت نادما أجل ذنوبي جنب عفوك سيدي أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير وإن كانت ذنوبي عظائما ذنبي إليك عظيم وأنت للعفو أهل فإن عفوت ففضل وإن أخذت فعدل فيا رباه رفقا دينك سمح سهل ويا رباه سترا وثباتا كي لا نزل
على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تهنوا وذوقوا الأنس واليقين
الحمد لله الذي عملته البرايا إذ براه مبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة الثامنة والثمانين بعد المئة من روائع ابن القيم وهي الحلقة التاسعة والسبعون من شرح كتاب الفوائد ووصلنا إلى كلمة من كلام ابن القيم على رحمة الله في كتاب الفوائد إذ يقول يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية وعسى أن تكرهه ياه ربنا كريم كريم حتى بالمذنبين صح ربنا كريم حتى بالمذنبين احنا الحلقة دي ما قلناش فجددوا النية فبالإخلاص المجلس يحلو عايزين تبقى نيتنا كويسة بالله عليكم بالله عليك انوي خير بالله عليك انوي ان انت عايز تستفاد انوي وانت بتسمع ان انت بتذكر بالله سبحانه وتعالى بالله عليك ايه؟ انوي ان انت في ذكر الله لو انت محتاج لو انت محتاج تسمع الكلمتين دول اسمعهم لو انت بتدور على آه زلة بالله عليك بلاش اقفل لو انت محتاجة تغضي بصرك بالله عليكي اقعدي جنب التلفزيون ما تقعديش في وشه في اخوات مفرغين حلقات روائع ابن القيم ال 180 حلقه دول وما يعرفوش شكلي ما يعرفوش ع... ما يعرفوش عمرو احمد شكله ايه ومعاها اجنده قد كده 180 حلقه روايه من قيم مكتوبه كلمه كلمه قاعده جنب الشاشه وبتفرغ كلمه كلمه وفي حد بيتفرج وقلبه سليم ان شاء الله قال الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصيره يبقى كل واحد نيته ان هو يستفاد نيته ان هو يدخل الجنه مش عايزين المجلس ده يدخلنا النار مش عايزين المجلس ده ياخدنا إلا للجنة أنا بكون سعيد أسعد ما أكون لما الأخت فلانة تقول أنا أول مرة أسمع الكلمة دي لما الأخ فلان يقول أنا ابتليت بابتلاء وأول كلمة افتكرتها كلمة في الدرس آه، لما أم فاضلة سبعينية تقول سبعين سنة من عمري وأول مرة أسمع الكلمة دي سمعتها منك أنت يضرب ديم علينا النعمة دي ديم علينا النعمة دي يا رب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا ما فرقت إلى خير كل أول له آخر كل بداية ليها نهاية مستحيل شيء يدوم علشان كده لم الساعة اللي احنا فيها دي استفيد منها قوي استفيدي منها قوي خد منها اللي يفيدك وبس خدي منها اللي يفيدك وبس ما تاخدوش حاجة تضركم ولا آه، تكدر صفوكم ولما ابن القيم عليه رحمه الله يقول وعسى ان تكرهوا هنا في المقام ده في مقام الذنب انتوا واخدين بالكم الكلام عن ذنب وعسى ان تكرهوا شيئا انا نزلت آه، صوره على صفحتي اكتب كده صفحه رسميه للشيخ عمرو احمد على فيسبوك اكتبها يمكن الصفحه دي تكون ادوم من اللقاء ده اكتبها وخلينا اصحاب عشان نفضل مع بعض على طول آه كتبت منشور ايه الموقف اللي حصل في حياتك وقلت فيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انا مصمم النهارده زي ما قلت لصاحبي الحاج احمد عزب عايز اقرا من تعليقات الناس على الاقل 20 تعليق النهارده لازم اقرا من تعليقاتكم شيء النهارده اللي في ال- تحت المنشور ده ادخلوا دلوقتي على الصفحه واكتبوا لي شويه تعليقات احاول اقرا منها بس كل اللي هيكتب هيكتب مواقف في حياته مستحيل حد يكتب ان ذنب اتسبب في ان هو حصل له خير والكلام ده للمرة التانية اقول لحضراتكم ده دواء الكلام ده دواء اللي مش محتاج للدواء وياخده يضره ما ينفعوش يعني ايه يعني لما لما نقول له في الذنوب حكم لما نقول ربنا كريم حتى بالمذنبين ده عناوين حلقات في روائع ابن القيم له في الذنوب حكم حلقة اسمها كريم حتى بالمذنبين صح وحلقات كتير والنهاردة احنا بن- في بمناسبة الكلام الكتير عن ال- الهالوين و... وانتكاس الفطر اللي بتحتفل بعيد الرعب وطبعا متلازمة السخرية حين آه، نقول للناس الاحتفال بالمولد النبوي بدعة فإذا بالناس يحتفلوا بالهالوين وأمم ما احتفلتش بالمولد النبوي الشريف طبعا عندهم حق لما عملوا لما ما احتفلوش لكن في نفس الوقت يحتفلوا بالهالوين ازاي ده ده ايه ده ايه الفطر اللي ضايعه دي يبقى هو ده نقول ايه بقى نقول ايه لما بلد من البلاد ما تحتفلش بالهالوين ما تحتفلش بالمولد النبوي الشريف ويحتفلوا بالهالوين نقول لهم ايه نقول لهم صح انتوا لما ما احتفلتوش بالمولد النبوي كان عندكم حق لكن من باب اولى ما تحتفلوش بالاعياد الشركيه دي والتشبه بالمشركين دول مش نقول يلا زي ما احتفلتوا بالهابيين الرسول اولى مش نقول زي ما بتحتفلوا باليوم الموطني يبقى احتفلوا بالرسول اولى لا فعلا الرسول اولى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم بس اولى بان احنا نتبع هديه مش لما نلاقيها باظت وكل واحد بيحتفل بعيد نقول يبقى نحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام لا مش نخرب بيت ابوك خد طوبه واجري لا اذا الناس احتفلت بالاعياد كلها نقول لهم ولا نحتفل بالهالوين ولا نحتفل بالمولد النبوي الشريف ابن القيم هنا بيقول الكلام الدواء بقى ايه بيقول انت وقعت في الذنب وعسى ان تكرهه في حلقه من حلقات برنامج لسه لحد دلوقتي ما تشرفتش ان انا اسلمه لقناه الرحمه وان شاء الله يكون ليهم باذن الله عز وجل واشرف بان وجوهكم الطيبه المتوضئه الطاهره دي تتفرج على برنامج اسمه بنيتي كبرت برنامج للبنت آه، آه، قبيل وأثناء وبعد البلوغ البنت اللي بتكبر في حلقة من حلقات البرنامج ده اسمها استفيدي من صدمات الحياة حين تمر إنسانة بتحرش حين تمر إنسانة بالاغتصاب حين تمر إنسانة بابتلاء في جسمها حين تمر إنسانة بابتلاء في آه، بين أهلها وقطيعة رحم حين تمر إنسان حين يمر إنسان بخيانة زوجية حين يمر إنسان بصدمة كبيرة جدا في أقرب الناس له والله يقدر من وراء ذلك خيرا طبيعي جدا وهسمع منكم قصص كتير والاستاذ حسن حسان قال لي انا عايزك تفتح اتصالات افتح اتصالات للناس وانا نفسي افتح لكم اتصالات ونفسي اسمع صوتكم لكن الوقت اضيق من ذلك احنا احنا بنطالب بقى اللي عايزيننا نعمل آه، نفتح اتصالات يبقى نخلي الحلقه ثلاث ساعات عشان اسمعكم لكن طول ما الحلقه ساعه صعب ده بتخلص ونقول مضى الوقت وما شبعنا فانا هسمعكم كلكم او اقرا تعليقاتكم ومشاركاتكم كلكم ان شاء الله عز وجل في بث مباشر بعد الحلقه مباشره على صفحتي الرسميه على فيسبوك بسرعه بقول لحضراتكم ان طبيعي ان ان حد يقول انا مريت بابتلاء وطلع خير هنسمع ده ونقراه لكن ابن القيم هنا بيقول عليه رحمه الله ان الذنوب للتائبين خير خلاص بقى لا تجزع وقعت في الذنب ايش صار لما وقعت في الذنب بقيت ناضج مش هتقع تاني مش هتقع في الذنب ده تاني راح منك صلاة فجر غلطان انت غلطان انك راحت منك صلاة الفجر بس مش معقول يعني هنكفر عشان ما صليتش الفجر خلاص انت ما صليتش الفجر ايه اللي خلاك ما تصليش الفجر ما تعملوش بكره ما بيجيليش نوم الا الساعه 3 بالليل خلاص يبقى قبل ما يجيلك نوم انزل صلي انا عارف هقول لك على حاجه اصل انت يعني مش متخيل يعني ايه انزل الفجر انزل روح المسجد الساعه 3 الفجر من فضلك ال... اعمل اللي هقول لك عليه ده الساعه 3 الفجر اعمل اللي هقول لك عليه ده الساعه 2 ونص الفجر ايه رايك اذا كنت من آه، سكان القاهره وعلمت ان آه، الفجر بيأذن الساعة خمسة إلا عشرة مثلا أنا عايزك تفتح تفتح ال- شباك البيت وتبص من البلكونة الساعة اتنين ونص عارف هتشوف حاجة غريبة جدا مفاجأة تنتظرك إذا فتحت شباك البيت الساعة اتنين ونص بالليل أنا بغشش الناس بتاع السوشيال ميديا بشحت منهم مقاطع إيه- يسموا مقاطع إيه وانا بطلب انا محتاج ناس admin معايا على الفيس وعلى يوتيوب وفي المونتاج مو- مو- ايه المفاجاه اللي تنتظرك هتفتح الشباك هتشوف بعينيك ناس راحه تصلي الفجر قبل الفجر بساعه وساعتين وثلاث ساعات قبل الفجر بساعه وساعتين وثلاث ساعات هتلاقي الكباره بتاع الشارع عم ممدوح الكباره بتاع الشارع كل يوم ساعتين ونص بالليل الساعه 3 بالليل هتلاقيه ماشي على مهله رايح يصلي الفجر في الجامعة قبل الأذان بساعتين قبل الأذان بساعة قبل الأذان بنص ساعة قبل الأذان ب 40 دقيقة يبقى لما بيجيلكش نوم إلا قبل الأذان بنص ساعة تعمل إيه؟ يبقى قبل الأذان بنص ساعة تروح المسجد تصلي الفجر المقصد اللي عايز أقوله إيه؟ إن الذنوب بتديك خبرة قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي نضج علم عبدي عبدي جرب عبدي جرب عبدي حاول و... وما استمتعش بال... بالذنب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء يعني ايه فليفعل عبدي ما يشاء يعني طالما هو كل ما بيعمل ذنب بيقول يا رب الحقني يبقى عبدي ده هيفلح مش من حقه يذنب يعني مش ح- من حقه يعمل اللي هو عايزه غلط خد خد صك انه يعمل الذنوب اللي هو عايزها لا امال ايه عبدي ده هيفلح هنور له بصيرته وعرفه الطريق الى الله سبحانه وتعالى ابن القيم عليه رحمه الله بيقول في موطن تاني في كتاب الفوائد برضه قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الناس اللي ما بتحبش ان ان الشيخ يبص في الكتاب دايما كنت اقول لشيخي حضرتك يا شيخنا طول ما انت عينيك في عينينا انا مركز معاك اول ما هتبص في الكتاب هسرح لا انا عايزك تركز بقى لما كبرت عرفت ان لا اللي هيتقال من الكتاب من كتاب الفوائد من كلام اهل العلم احلى من اللي ح- هتسمعه آه، ارتجالا اللي هتسمعه من الشيخ احلى من اللي هتسمعه من المقدم بيقول قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله عز وجل وإن كرهت- كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية و آه، خشية على نفسه منه وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده ويحب الموادعة والمتاركة وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده واحد مستعجل ان هو خلاص اتصدى عن امرأة شاف حاجة فيها وحشة شاف منها خلق وحش لا مش احنا عن في حلقة اسمها سنة أولى زواج انا بقول لكل اخت على وش جواز كل عروسة داخلة على جواز آه، من فضلك اتفرجي على الحلقة دي سنة أولى زواج مفاجآت تنتظرك في سنة أولى زواج مفاجآت تنتظرك في سنة أولى زواج في حلقة في 12 حلقة اسمهم سعادة زوجية لازم تتفرج عليهم كلهم سنة أولى زواج دي عامل زي إيه إن- أنت فرحانة بالمخدة بتاعتك وبعدين اشتريتي مخدة جديدة ورحتي تنامي عليها هتفاجئ ان المخدة مش مريحة هي مش مريحة ليه مش مريحة ليه المخدة اللي بعد الجواز دي مش احنا عملنا حفلة لما المنجد جه وعملنا يسا لما مش كده لا المخدة دي غير دماغك لازم يا دماغك تاخد على المخدة الجديدة يا المخدة الجديدة تطاوع دماغك مؤقتا بقى لحد ما حد يسمع كلام التاني اه، استحملي الفترة دي استحملي فترة ايه ان الخطوبة الخطوبة وال... و... و... و... او مرحلة العقد دي مرحلة اه، كلها موشنز كلها آه، يعني محاولات في التعبير عن مش هقول بقى كذب مش هقول مرحلة الكذب لا صدق ولكن آه، كل واحد آه، بيدور على اللي ناقصه بس او بيشوف اللي بيحبه بس وبيتمناه بس لكن بعد الزواج ده ايه ده ده طلع بني ادم ايه ده دي طلعت انسانة وبناء عليه عشان ين- ننسجم مع بعض بقى لازم نعيش نعيش بنت الأصول بتعيش ابن الأصول بيعيش فبيقول إيه ابن آدم يحب الم- الموادعة والمتاركة والمكروه خير له في معاشه ومعاده آه، كذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول في موضع آخر أيضا في كتاب الفوائد يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فإن العبد إذا علم أن المكروه يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لما تجرب الحياة افهم بقى افهم بقى يا ناس والله العظيم لو تفهمني يا أبو العروسة لو تفهمني يا عريس بس لو تفهمني لو تصدق ان انا ماشي قدامك وشايف مطب انت لسه ما وصلتوش لو تاخد مني المعلومة دي يا ناس يا ناس شرطوا على الراجل انه يكتب قايمة وشرطوا عليه انه يمضي وشرطوا عليه انه يكتب وطفشوه سابهم راح لناس تانيين ما قالولوش اكتب قايمة واداهم اكتر من اللي في القايمة واللي في قايمتين واللي في ثلاثة بس لو تفهم انت بس الكلمة الحلوة والصبر هتاخد عين اللي قدامك المعروف والنية انك تنوي بس تنوي انوي خير بس انوي خير وتاخد عين اللي قدامك وزيادة واكتر من اللي انت عايزه بس شوية صبر لو تس... لو تستهدي بالله بس لو تستهدي بالله وتشوفي الراجل تاني اللي قلتي عليه اصله دميم وشكله وحش تشوفيه تاني اجمل كلمة سمعتها الاسبوع ده اخلاق الناس وصفات الشخصيات بتتغير بمرور السنين النرفز ما بيبقاش نرفز خدي نرفز يا ستي مش هيبقى نرفز خدي حاد هيبطل حدة الحمد لله انه بيصلي وصالح وبيغير وبيتقي الله ما خلاص نفع الحال لكن هتفضلي تردي كل واحد لأي سبب صغير اشتري مني وصدقني صدقني اصبر عليهم دول اصبر على اللي على اللي م- مش مقدرين ان هم بيعملوا اللي بي اللي, بي اللي بيطفشك اصبر عليهم اصبر عليهم هتحبهم وهيحبوك وهتمشي الامور اشتري بس اشتري مني الحياة عايزة صبر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي النساء بالذات فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أمال مين اللي ربى أولادك أمال مين اللي رباهم أمال مين اللي سترك و- وبيقضي لك حوائجك أنت في نعم كتير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن غضب منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر يبقى الإنسان إذا صبر ربنا هينوله مراده قال وأوجب له ذلك النضج بقى وفهم الحياة وإنك تعرف بس خلاص هتتغير الفكرة هتتغير الفكرة يعني إيه إح- أنا قلت لا فلان ده ما ينفعش معانا يا عم اصبر عليه المرة الجاية هتعجبه المرة الجاية هيعجبك استهدى بالله ما تاخدش انطباع بسرعة ما تاخدش انطباع بسرعة انا بقول لك وانا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله ربنا رزقني فهم الناس بفهم الناس بالراحة غصب عني بالراحة كده باخد بالي من ان بفهم اوصاف الناس بس اتعلمت بره برضو ان انا ما افهمش تقلبات الناس دي ما بتتفهمش انا عرفت ان ده بحر بس ما عرفتش هيقلب امتى يعني ايه يعني اللي بيكرهك دلوقتي بس ما تبعتش الرساله الوحشه استهدى بالله زعلك خل- ما, ما تقولش مش جاي الشغل تاني استهدى بالله احذف الرساله الحمد لله ان ينفع تتحذف الرساله احذفها خلاص يا عم الحاج ارجع في كلامك الله يكرمك ما تطلبش الاجر الكبير ده اطلب حاجه اقل ارضى باللي اتقال معلش احسن ما فيش طب يمكن يغيروا رايهم اهدى وارسى واصبر انا هاخد فاصل دلوقتي ست دقايق اقرا فيه آه، كومنتاتكم علشان اطلع على طول بعد الفاصل ده بشويه رسائل منكم ونتفرغ بعد في الفاصل الثاني ده آه، الى روائعكم انتوا خلاص روائع مشاهدي روائع ابن القيم اقرا آه، ما تيسر من تعليقاتكم في موضوع وعسى ان تكرهوا ادخلوا دلوقتي على صفحتي الرسميه على فيسبوك واكتبوا تعليقات تحت المو- المنشور اللي بيقول امتى حصل موقف في حياتك قلت بسببه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ها قلت لي بقى إيه المواقف اللي في حياتكم اللي حسيتوا فيها فعلا بقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أول تعليق بيقول تعليقاتكم بصراحة كلها يعني كل تعليق لوحده عايز حلقة كاملة فانا هكتفي ان انا اذكر العبر دي لان هم متخطيين ال 100 آه، ال 90 تعليق او ال 93 تعليق لحد دلوقتي فمش عارف آه، هقدر اقول ايه منهم آه، وليد بيقول وليد المصري بيقول حدث موقفا شخصي بيني وبين اقرب الناس الي فقررت السفر وكان كارها له ثم فتحت فتحت علي ابواب الرزق من حيث لا ادري وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بحبك في الله يا شيخنا آه، كان عايز يسافر ومراته زعلانه ان هو هيسافر ولما سافر ربنا جعل ده باب رزق عليهم بقايا امل بتقول الحمد لله هذه الايه عايشه معايا في حياتي كلها حصل موقف فيه ظاهره شر ولكن كان سبب في هدايتي الحمد لله والشكر لله أم ماريا بتقول عند طلاقي من زوجي بعد سبع سنين استرجعت وقلت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أسماء فتحي بتقول اتظلمت وطلقت بعد ثلاث شهور بس من زواجي ولكن رزقني الله الصبر ورؤية بيته وزيارة قبر حبيبي صلى الله عليه وسلم وها أنا أحفظ كتابه وأتمنى من الله أن يرزقني حج بيتي وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم ماجدة بتقول موقف في حياتي كان زوجي يرحمه الله عنده سرطان كبد وكان في الرعاية وأنا في آخر زيارة له دخلت عليه وشاهدت الخراطيم في كل أنحاء جسمه خرجت أدعي ربنا أقول يا رب ارحمه برحمتك الواسعة أنا مش عايز أشوفه كده تاني أنت الرحمن الرحيم ومفيش عشر دقايق ولقيت ابني بيبلغني إنه توفاه الله سجدت لله شكرا إن ربنا سبحانه وتعالى رحمه برحمته الواسعة الكلام ده من أربع سنوات وزوجي معايا في كل لحظة ربنا يغفر له ويوسع قبره ويمدد في بصره يا جماعة الكلام أحيانا يكون مش حاسس بيه إلا اللي قاله حاولوا تحسوا بالناس هتلاقوا الكلام خطير خطير وجميل أم إسلام عمر بتقول حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين سلفتي وبسببها عزلت وسبت شقتي وجيراني وحبايبي وكنت ببكي كتير بس لما عزلت في المكان الجديد ربنا رزقني بمسجد جنب البيت في نفس الشارع رحت المسجد واتعرفت على صحبة صالحة وبحفظ قرآن وبتعلم علم شرعي وعسى أن تكرهه وليد محجوب بيقول لما عملت عملية جراحية واتأخرت آه، دفعة عن أصحابي في الجيش قدمت في الدفعة التانية وأخدت إعفاء آه، أم أسامة بتقول الحمد لله على كل حال أم أحمد بتقول ابني خطب بنت أخويا ولما فسخ الخطوبة حصلت خلافات كتيرة لكن ربنا عوض ابني بزوجة صالحة طيبة طيبة القلب وأنجب منها ما شاء الله وعسى أن تكرهوا شيئا ما شاء الله انتوا ايه يعني ك- كمان قلمكم فيه آه، آه، في جمال ما شاء الله أنت مسلل اللهم اجعلني خيرا ما يظنون آه، منايا الجنة بتقول تأخر الإنجاب أنا متجوزة من خمس سنوات والحمد لله ما فيش حاجة عندي إل ولا عند زوجي ولكن سبحان الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بس التأخر ده كان سبب في خير كتير إني بحفظ القرآن وإن شاء الله أختم قريب وإني بتعلم علوم شرعية والحمد لله مع النساء بعمل لهم حلقات ذكر يعني إن شاء الله داعية صغيرة وزوجي اتحسن جدا في العبادة الحمد لله حتى بقى يقوم الليل ولو كنت أنجبت من أول الزواج كنت هنشغل بالعيال ومش هتعلم العلم الشرعي ومش هحفظ القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا يا رب ارزق كل محروم ذرية طيبة يا رب يا رب كل زوجين ارزقهم الذرية الطيبة يا أرحم الراحمين آم، تخيلوا أم جنى بتقول إيه وفاة ابني وكان أول ولد ليا لكن سبحان الله ربنا دايما بيختار لنا الخير ربنا يخلف عليكي خيرا مقاس كتير النهارده نبيل تخيلوا بعت لي صاحبي يقول لي ايه بيقول لي وفاة امي اللي ربنا بيرزقه يا جماعه الصبر اللي ربنا بيرزقه السكينه بيرفع درجته قوي وبيخليه يفهم اللي احنا مش فاهمينه لان العلماء بيقولوا ان الصبر درجات ادناها الصبر ادنى درجه مع البلاء الصبر اعلى من الصبر الرضا ايه الفرق بين الصبر والرضا الصبر ان الواحد يتألم بس لسانه يقول الحمد لله الرضا ان الانسان يشوف حصل البلاء زي ما حصلش ما عنديش مشكلة ربنا يقدر ما يريد الشكر بقى اللي اعلى من الرضا ان الانسان يشوف اللي حصل ده خير احسن من اللي ما حصلش اعلى من ده كله ان الانسان ما يشوفش الا ربنا كل اللي بيحصل على الارض ده تراب لكن ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن فشأنه اليوم ان انا اعبده بالصبر شأنه سبحانه وتعالى معايا سبحانه وتعالى اليوم ان انا اعبده بالحب شأنه سبحانه وتعالى معايا ان انا اعبده اليوم بالتضحية بس كده لكن ايه اللي بيحصل ما بيحصلش حاجة ده ده زي اللي بيحصل امبارح زي اللي هيحصل ده ما حصلش حاجة اصلا صبر رضا شكر ذهول الذهول عن السوى ان الانسان ما يشوفش اي حاجة بتحصل وده الكلام ده بقى مالوش اي علاقة خالص لا من قريب ولا من بعيد بكلام الصوفية ولا الكلام عن الوجد ولا وحدة الوجود ولا الكلام الشركي ده كله خالص احنا بنتكلم عن ايه عن الانشغال بصفات الله وبأسماء الله سبحانه وتعالى راني راني بتقول السلام عليكم يا شيخ انا بقى من الذنب بيغضب ربنا بس عاهدت ربنا ما ارجعلوش تاني الحمد لله على كل حال ربنا يثبتنا على الخير والحق ادعي لي الله يهديك ويهدينا يا رب بصوا بقى هويدا بتقول ايه ركبت توك توك وانا ذاهبه لاتي بطلبات لبيتي وكان يمشي ببطء و- وكنت كارهه لذلك لاني كنت مستعجله وفي وسط الطريق بجوار آه، العجله الخلفيه وفي وسط الطريق بجوار آه، ايه شنطة طارت بجوار العجلة الخلفية والحمد لله كان بيقود ببطء وإلا انقلب التوك توك بنا في الماء وتذكرت قول الله عز وجل أن تكرهوا شيئا كان التوك توك ماشي بالراحة وبعدين إيه حد خبطها أو حاجة خبطت في العجلة الخلفية قطعتها فلو كانوا ماشيين بسرعة كان كان انقلب بيهم التوك توك ده أحمد المسلم المسلم بيقول كانت الفرصة للسفر للسعودية وسرت في الإجراءات وتكبدت مالا وقبل السفر بوقت قصير ألغي الأمر لكني والله علمت في نفسي أن الله دبر لي أمرا لا أعلمه والحمد لله في وقت قصير جدا رزقت وظيفة إمام وخطيب في الأوقاف الحمد لله ربنا يثبتك ويجعلك من أهل السنة أنا بقرأ تعليقاتكم من على صفحتي الرسمية على فيسبوك على منشور محطوط مع صورتي كده مكتوب عليه ايه الموقف اللي في حياتك اللي حسيت معاه بقول الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم نور الهدى بتقول امي حاولت كذا مرة انها تجهضني وكانت زعلانة من وجودي وانا الحمد لله حاليا حافظة القرآن بفضل الله وبدأت اشتغل في الدعوة مش كنت عايزة الكلية اللي دخلتها لكن كانت سبب في قربي من ربنا اكتر بسبب الصحبة الصالحة طيب خلينا ن- ن- اسيب آه، روائعكم دي واروح لروائع مين مش ابن القيم برضو لا للامام ابن الجوزي عليه رحمة الله آه، عايز اجيب لكم كلام جميل قوي قوي قاله الامام ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول ايه بيقول نزلت في شدة واكثرت الدعاء اطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة يعني خلينا نقرأ الكومنت بتاع سيدنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله بيقول نزلت فيا شدة وتأخرت الإجابة وأنا أطلب الفرج والراحة فانزعجت النفس وقلقت كلام طبعا واضح انه من كتاب ايه صيد الخاطر عايزين عايزين نشتغل الكتاب ده مش عارف هنشتغله امتى وفين وازاي يا رب وفقنا نشتغل الكتاب ده يا رب بس لحد ما نشتغله روحوا بقى للنهر الجاري آه، اسمعوه آه، ش- شيخنا الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى قرأ في كتاب صيد الخاطر ده بقليل من الشرح يعني قراءة جميلة بقليل من الشرح كتاب صيد الخاطر ضمن ايه ح- آه، دروس المدرسة الربانية زمان يعني آه، ادخلوا كده على موقع الشيخ على موقع الربانية واسمعوا اكتب كده صيد الخاطر محمد حسين يعقوب اكتب كده على على النت واسمع بقى يا سيدي وعيش اسمع وانت سايق اسمع حط السماعات في ودانك في المترو وانبسط نزلت فيها شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت فصحت بها ويلك تعلم بقى تكلم نفسك ويلك تأملي أمرك أمملوكة أنت أم حرة مالكة أم مملوكة أمدبرة أنت أم مدبرة أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء وهل الابتلاء إلا الأعراض وعكس المقاصد فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب هو هيكون ايه الابتلاء غير ان انت يحصل اللي انت مش عايزه يعني ايه بنوته جميلة صغيرة عندها 17 سنة فرحانة ان ضوافرها طويلة وملوناها يا بنتي قصي ضوافرك يا حبيبتي لا انا عايزة شكلي كده انا عايزة شكلي يبقى كده انت عايزة شكلك يبقى كده ربنا خلق ضوافرنا دي وامرنا قال لنا انا هخلقها تطول قصوها انا هخلقها تطول الشيطان هيقول لكم سيبوها وانا بقول لكم قصوها نعمل ايه اللي ربنا يريده ولا اللي الناس تريده يبقى ايه يبقى المفروض الذوق نفسه يتغير الذوق نفسه يرفض ده يشو- يستقذره الن- ال- النظيفة بقى النظيفة المرأة النظيفة ترفض تقول الله تقول كده تقول ل- لبناتها امال ازاي هنتطهر ونستنجى ازاي هنغسل ايدينا بعد الاكل والشرب ازاي آه، هنبقى طاهرين ونضاف ما هو لازم يكون حد يقول لك كده لازم حد يقول لك كده لازم تتعلمي كده لازم تعرفي ان النهي ده علشان صحتك ونظافتك وعلشان يصرف عنك الشيطان انا عايزه كده لا ده ابتلاء وامتحان عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر ده شر انت بتحبيه بس هو شر بتحبهوش ما تديش ايدك على حواجبك تاني خالص خالص اقتنعي اقتنعي ان ربنا خلاق وجميل اللي مش عاجبه شكلك الشيطان اللي جواكي اللي مش عاجبه شكلك زوجك اللي مش عاجبه شكلك الناس اللي مش عاجباهم شكلك ما بيفهموش في الحلاوه اقتنعي ان ربنا احسن كل شيء خلقه وعمل سبحانه وتعالى في حواجبك كده وخلق فيكي حاجه تانية كل الناس تتمناها كل الناس بتتمناها اللي انت ب... م- مش مقدره ميزته عندك ناس كتير بتحط افكتات على الصور عشان تبقى شبهك قول الحمد لله على اللي اداهولك وما تعمليش اللي ما اداهولكيش هو اختار ان حاجبك يبقى شكلها كده مش عاجباكي عديها دي دنيا سيبيها تعدي دي دنيا مش هنعمل حاجه بفتاوى الناس اللي بيحل لنا ما حرم الله سبحانه وتعالى يمكن لك في التشقير مندوحه لكن النمص حرام م- مش حرام النمص من الكبائر دي لعنة وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والنمص طبعا للحواجب فقط لكن بقية شعر الوجه مباح للمرأة انها تعمل فيه ما شاءت فبيقول ابن الجوزي عليه رحمة الله فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون فقلت لها وعندي جواب ثاني هو الاول قال لها ايه الجواب الاولاني قال لها ايه قال لها انت ملك ولا مملوك انت عبد ولا رب انت اله ولا عابد خلاص يبقى تعرفي حدودك وهيكون ايه التكليف والابتلاء الا ان انت تتحرمي من حاجه كنت نفسك فيها او تاخدي حاجه آه، ما كنتيش تحبي تاخديها بس كده خلاص لازم يبقى في الابتلاء حاجه جالك واحد متجوز ايه اللي يجرى ما ياما ناس ما ياما ناس تزوجت واحد وهي الوحيده في حياته وبيكرهها هي الوحيدة في حياته ومش فاضلها وبتشوفه شهر كل سنتين لازم حاجة تبقى لازم حاجة عشان نعرف نعيش عشان هي دنيا في الآخرة بقى في الآخرة اللي انت عايزاه كله وهم في مشتهت أنفسهم خالدون فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون فقلت لها وعندي جواب ثاني وهو إنك تقتضين الحق بأعراضك بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنك مملوكة والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى أنت أساسا معتبرة أن الحلاوة ليه في أن أنت تعملي اللي أنت عايزاه أنت أساسا ليه اعتبرتي أن كان المفروض يكون من حقك يا نفسي ان انت تاخدي اللي في نفسك لا كان المفروض تبقي فاهمه كويس يا نفسي انك لما تصلي الفجر في وقته تفرحي مش لما تنامي تفرحي م- يعني صحيانك للفجر مش تضحيه لا مش تضحيه انت اللي سبته ده ما كانش المفروض يكون احب اليك المفروض المحبوب يكون هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه فسكنت أكثر من ذلك السكون السكون فقلت لها وعندي جواب ثالث وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنك وأنت آم، سددت طرق الإجابة بالمعاصي فلو قد فتحت الطريق أسرعت كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى أو ما سمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويجعل له من أمره يسرا أو ما فهمت أن العكس بالعكس آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من وصولها من الوصول إلى زرع الأماني إحنا بنعمل ذنوب تمنع الإجابة عمال تدعي وربنا سبحانه وتعالى اختار لك اختيار تاني أول حاجة تقول لنفسك أنت عبد مش رب هو اللي يختار تاني حاجة تقول أنت ليه تمنيت غير اللي هو أراده وقدره تالت حاجة تقول الله طب ما أنت اللي قافل على نفسك الباب لربنا مش هو ما بيقبلش من اللي بياكل حرام مش هو ما بيستجيبش من اللي بيعمل ذنوب ومن يتقي الله يجعل له مخرجا آه من سكر غفلة صار أ- أقوى من كل سكر سد في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت فقلت لها وعندي جواب رابع وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضررك فمثلك كمثل طفل يطلب الحلوى والمدبر لك أعلم بالمصالح كيف وقد قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها فقلت لها وعندي جواب كم؟ خمس وعندي جواب خامس وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مت- من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منك له منه لك ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت اللي انت بتطلبه ده لو حصل هينقص من أجرك لو ما حصلش أجرك هيبقى تام كل حاجة خير بتاخده بياخد من أجرك كل نعيم في الدنيا يسحب من رصيدك في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك أن تعجل لنا طيباتنا في الحياة الدنيا اللهم عجل لنا البشرى ولا تعجل لنا كل أجرنا يا أرحم الراحمين يبقى اللي ربنا مأخره ده حسنات فقالت النفس بقى قالت لابن الجوزي عليه رحمة الله خلاص ده بحة بقى قالت لقد سرحت في رياض ما شرحت فهمت فهمت آه، أنا عايزك تفهم نفسك زي ما ابن الجوزي عليه رحمة الله بيفهم نفسه بيقول آه، الأستاذة أم أحمد بتقول طول عمري كنت بتمنى أدخل كلية آداب علم نفس أو فلسفة والحمد لله جبت مجموع كبير في الثانوية العامة ودخلت كلية وقسم ما كنتش حابة خالص لكن ربنا أكرمني تفوقت فيها واشتغلت على طول الحمد لله على كل حال ربنا يثبتك يا أستاذتنا الفاضلة أم أحمد وعبال ما تقري في البيت يا ست الكل تغريد محمد بتقول كنت أعمل موظفة في شركة براتب كبير ولكن تمت تصفية الشركة واتجهت لحفظ القرآن الكريم الحمد لله معلمة قرآن في أحد المدارس أحسنتي ربنا يثبتك ووفقك أم حمزة My Way بتقول ذكرت هذه الآية لما تزوج علي زوجي شعرت بكسرة في قلبي وتذكرت قول ربي فقلت الحمد لله بجد مسك الختام مسك الختام ده دي روعة من روائع الأخوات أنا ما بحبش أتكلمكم عن التعدد بس والله أشد الحرب على التعدد من المرأة والمكسب الوحيد في التعدد أو المكسب الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر في التعدد للمرأة الحادي عشر للرجل ف توبي من الأنانية لأن أنت بتاخدي حظ المسلمات التانيين بس مش اكتر من كده إن ما بنسخنش الرجاله على التعدد ولا حاجه بس بقول ما تولعهاش نار بقول لك انت بس بردي قلبك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ابن القيم عليه رحمه الله يقول في إغاثة اللهفان وهذه وهذه عادة الله سبحانه في الغايات العظيمة الحميدة إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ لها أسبابا من المحن والبلايا والمشاق فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت وأهوال البرزخ والبعث والنشور هو ده هتحج إزاي بعد إلا بعد أهوال هتعمل عمرة إزاي إلا بعد أهوال هتشتغل إزاي إلا بعد أهوال كل اللي أنت بتكرهه ده علشان لما تمسك اللي بتحبه يبقى له طعم ويبقى له مذاق قال وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب وبالجملة فالغايات الحميدة الأماني الحلوة الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة وهذا من حين خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وحفها بالمكاره وخلق النار وحفها بالشهوات روعة الكلام ده ابن القيم بيقول لك والله انتوا بتقولي خلصت يا ب- يا بطريق ما لسه والله بيطلع فضل خمس دقايق صلى على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم خلاص خلصنا بس شوف الروعة دي من روائع ابن القيم بيقول ايه بيقول لك خلي بالك من اللي بتحبه خلي بالك من اللي بتحبه كويس علشان اللي بيعمل كل حاجة بيحبها ما يبقاش كويس صاحبي علي بيقول لي بيقول لي انا لما بشتهي حاجة لازم اعملها لا يا صاحبي لا ابن- سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه بيقول بحسب امرئ من الترف ان يشتهي كل ما اشترى لا او كل ما اشتهيت اشتريت لا لا لا لا الجدع ما يعملش كل حاجة في نفسه الم- اللي مش مصريين ما يعرفوش يعني ايه جدع اللي همته عالية القوي ما يعملش كل حاجة في نفسه لا هتبقى بطل لما ما تعملش اللي في نفسك هتبقى بطل لما تبقى جعان وتقوم من على الأكل هتبقي بطلة لما يبقى نفسك تنزلي صورتك وما تنزليهاش هتبقي أحسن لما تحذفي حسابك على وسائل التواصل وتريحي نفسك منه شوية أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهمك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا في دعاء مهم قوي قوي قوي هلقينه لكم دلوقتي في لايف على آه، صفحتي الرسمية على فيسبوك أشوفكم دلوقتي حالا على الصفحة علشان أحفظكم دعاء مهم جدا جدا متعلق بموضوع إن أكتر ناس بنحبهم وبيحبونا محتاجين إن ربنا يكفينا شر ممكن يجي منهم شر يجي من الحاجة اللي بنحبها ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله
يا معشر الت-